سميني عاشق مجنون سميني واحد مغرم ميت اذا عني تغيب الدنيا تظلم سميني عاشق مجنون سميني واحد مغرم ميت اذا عني تغيب الدنيا تظلم عندي المهم تبقى وياي وابقى انا اعيش بقلبك مثل النفس كون الصين بس انا شمه
سلام دوستان دیجی داریوش مالویر هستم اسپانسر این قسمت از برنامه رستوران ایرانی عربی شامرزا در جزیره کیش با مدیریت خانم شبنم شهاب
الخوف يرجف الخواف واحنا ما حد خوفنا سكت العالم من نحكي وما حد كافي سكتنا الخوف يرجف الخواف واحنا ما حد خوفنا سكت العالم من نحكي وما حد كافي سكتنا
حلوة تلعب لعب بقلبي تستهبل خلتك تشرب الجسم وتحتلني بالكامل بالعشق ماكو ترى ممنوع يا عالم العشق له للسهر من خلق للنايم قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي يا قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي
Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, chop on and make a turn to a sprinter. Hey, bitches on my dick, come give me one and one. Hey, Macarena, aight, aight. Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, chop on and make a turn to a sprinter. Hey, bitches on my dick, come give me one and one. Hey, Macarena, aight, aight. Hey, Macarena, aight, aight. Hey, Macarena, aight, aight. Hey, Macarena, aight, aight. Hey.
DJ Dariush Malmir
هتيجي في ايدك شايلة الدنيا مفاجآت بتبلنا من البدايات ليك قلبي تسلم تسليم من غير ولا سين ولا جيم وضرب لك للتعظيم هتيجي في ايدك شايلة الدنيا مفاجآت بتبلنا من البدايات
شكلها سهرة صباح صح صح صح صح شكلها سهرة صباح صح صح صح صح شكلها سهرة صباح صح صح صح صح شكلها سهرة صباح صح صح صح صح وقف كل القاعدين وارقص ارقص واختار ترقص مع مين دلع دلع دلع كل الحلوين دلع كل الحلوين شكلها سهرة صباحي والكل هيفضل صاحي وما نسهرش الا مع الناس الناس الغالية ونعيش أجمل سهراية بالصحبة الحلوة كفاية ونسيب السهرة الحلوة دي ونروح على فين صح صح صح صح صح صح وقف كل القاعدين وارقص ارقص ارقص واختار
دوستان شما شنونده این میکس از دیجی داریوشمان میر هستید
الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا أشهد بالله يا بابا ما شفت سواه جرح الحبيب معلش صعيب واش علي فيه منهوق عليه واشهد بالله ما شقد السوى ونجيك يا سيدي يا سيدي مش ما في ايدي مش ما في ايدي والنار في قلبي في قلبي ضحرك وايدي ضحرك وايدي الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا نجيك نزور يا بابا
دیجی داریوشمال میر
عايز احب انا مش فاضي زعلانه مني وده العادي فباخدها على الهادي يا بت انت مراتي اتقابلنا افترقنا اشتغلنا انشغلنا عامله دوشه عامله ازمه انت طالق لو اتكرر الكلام ده Baby, just move to the tempo. Super no tengo tiempo. I'm trying to get to the end zone. I cannot wait till your friends gone. We gon' be litty from night to the morning. Cruising Dubai in my new Austin Martin. You say that you got a man, but baby, I'm way more important. Let's go, baby, come and get a taste of the nana. If your man wanna talk, no habla. I got the grata, and I ain't scared to let it off. That's word to my mama. I'm a G A N G S T A. Shawty fell in love, she will never be the same. Girl, you need a man with It's a moolah, moolah, and you know Super Psycho gon' give it to ya. Everybody put your hands up.
حاجة مش واصلة لك خليني اوضحها لك في شغل في كاش في اغاني في افلام مفيش وقت عشان افضلك Let's go.
انا مشغول جدول مقفول عايزة تشوفيني تعملي تسمعيني تعالي حفلتي على طول لا أدري أكثر من دقيقة بشوف لك حل وطريقة ما أقدر أستغنى عنك وهذه الحقيقة وأحيانا ريح عيني ظلت سهرانة وقلبي نار هو العانة والله أخذت الخيانة أحيانا ريح هذا الليل الليل هذا الليل الليل هذا الليل الليل هذا الليل الليل وياك احس طعم السعادة من أين لك هذا اي طمها بحبك شوية زيادة وياك احس طعم السعادة من اين لك هذا اما بحبك شوية زيادة وأحيانا ريح احيانا عيني ظلت سهرانة وقلبي نار هو العانة والله أخاف من خيانة يا ناري
جايكم وراح يهري خليك سما فوق فوق واترك القاع بس للقاع هدى اعصابك خليك ذوق واشرب لك شاي ونعناع جايين بنفس الاشراع قاعدة على العرش وجيش الذراع اجلود لحد النخاع وانا بعدام وهو باع طرشوله طر طر طرشوله يبغاها شر شر DJ Dariush Malvi wins.
لو اسمي مرمر يفزوله الجيب اذا اغتر برشوله هلا والله
جايكم وراح يهرب
الجي جايكم وراح يهري اوه يلا يا عيب ومناك عشرتك خذها معاك ايش فيك وجاك تبيها عراك بس لا تنسى تجيب ربعك وياك بيني وبينك براك سألني يجيك ضراك انا سواق علي الطلاق محتار وبنفس الوقت انت اخيك اي يبا اي حجي في غمة الذوق والرقة هذا اللوني حقي لا بقلي بس انا خق انا يبا انا الاصلي ولصالحك تصير خصمي يلا يا تروح اقري جي جايكم راح يهري
دوستان اسپانسر این قسمت از برنامه رستوران ایرانی عربی شامرزا در جزیره کیش تعال اشبحك حب اشبحك دلال تعال تعال يا بني الحلال بس لك منطي مجال تعال تعال تعال تعال شبعك حب شبعك دلال تعال يا ابن الحلال بس لك منطي مجال تعال تعال تعال اريد اقول لك اني خاف عليك واريد اشرد بيك تروح ما اخليك تعال تعال تعال ويل ويل شلون انام واني موتني الغرام روحي متخبط عليك هواي تعرف احساسي شنو شنو خطل وكلش حلو ماني متخبل عليك هواي دلا حلا تعال تعال تعال
تعال تعال تعال
تعال
تعال احبك
فيا يخليك ده انا عايش ليك ولعينيك يا عمري بارك الله عليك ليا يخليك ده انا عايش ليك ولعينيك يا عمري انت اللي بتمنى واديني بقولها ما بغيتش نضيع الدنيا بلا بيك يا عمري انت اللي بتمنى واديني بقولها ما بغيتش نضيع الدنيا بلا بيك يا عمري يا علام الله اللي بقلبي انا والله والله فرحان ألف في بلاد عشان حبي وأجيله لو في أبعد مكان يا علم الله باللي في قلبي أنا والله والله فرحان ونمشي بلاد عشان حبي ونجي لو في ابعد مكان وتجيب بلاد كيفك وتجيب ولاد كيفي وانت تولد بيبه ودي يا بكا وانا انت بعطيفك وانت تبعتي في ومعك انت لا في داركا وتجيب بلاد كيفك وتجيب ولاد كيفي وانت تولد بيبه ودي يا بكا وانا انت بعطيفك وانت تبعتي في ومعك انت لا في داركا
خيبلو مشتاق لك وينك مو قلبي وقف خيبلو بس رد علي مو وجهي لون الخطاف جنك نمت نوم الهنا هاي الحب شو مختفي محتاج لك حاجة هوا مشتاق لك قلب الوفي قلب الوفي قلب الوفي Why did you hurt me? You go.
أول حضنك عني صار Why did you leave me? You go.
أنت ما يغني نار I'm lost in her without you.
أول حضنك عني صار I need you to love me.
ويلي وخاف لا موتان وبيقدلني وخاف لا موتان وبيقدلني خايفة لو مش لاقي لك وينك مو قلبي وقف خايفة لو بس رد علي مو وجهي لون الخطاف Gang, gang, it's a Middle Eastern thing. Bang, body built like a million bucks. Let me back, back, back that thing. Smoking shisha on private jets. Driving Benz, throwing money on a gems. حبيبي ما اريد بعد حس. حبيبي ممنوع اي لمس. عمري يلا عد لف لف. Woo. الو الو لا تخابر.
دوستان شما شنونده این میکس از دیجی داریوش مالی هست
احلم وانا نايم احلم وانا صاحي وعيش ارتاحي والفقر انظر وساعات بركب بطنه وحركات وانا ماشي عليك وبصرف في كاشات ومعايا فلوس يا مصري ودولارات غير اللبس الغالي على الشماعة انا عندي في جراشين عربية بفلوسي انا اركب طيارات مليونير مليونير بكره هبقى مليونير مليونير مليونير بكره هبقى مليونير
الفلوس تحضر هاتلي من الاخضر الفلوس بتضر دلعوني اكتر عالكل مسيطر مودي يتغير الدنيا بعيشها بس الافضل كله يتحير لما أنا احضر كله بيوسع ايوه انا الافضل مليونير مليونير بكره هبقى مليونير مليونير مليونير بكره هبقى مليونير انا انا بنت سكر وكيوتة لكن عايزك تحضر قلبي هصرف واتدلع هنا واضيع اصل الشياكة هنا لعبتي انا على وضعي وخافي من طبعي انا زن اوي اوي لكن واتقمش على الهادي يا زغاديش هفضل اغنى وعلى ال money money هتشوفي وادروش صح صح كده انا سينيوريتا هلف العالم بالخريطة ايوه انا صعبة انا مش بسيطة قطة cute لكن عنيدة winner, I'm a winner, any game I'm a winner. Hey sugar, hey sugar, don't mess with the armor. You play with the joker, you fall forever. Ha! You fall forever. Millionaire, millionaire, بكرة هبقى مليونير. مليونير، مليونير، بكرة هبقى مليونير.
نفسي مسكوتة يا مقرمشة يا بنتي ده انتي قطة مخربشة أموت فيكي وانت مفرفشة منركشة قاعدة جوه قلبي مربعة انتي لوحدك بربعة
Mal Release.
لو هتسأل عنهم أقول ما كانوا صحابي صحاب كتير صحاب أونطة باعوني أبقى أول محطة مش هصاحب حد تاني كان عندي معاهم كانت غلطة علمت غلط عملت علامة بشدة طرزة دي حرامة جبت صحاب بقت قديمة أنا شفت غدر منهم ياما انا المظلوم مليان هموم انا جوايا احسن بالكوم مش لاقي صاحب علي اتصاحب من اللي شفته بقيت مصدوم صاحب اونطه من صاحب بقت قديمه صاحب كتير صاحب اونطه باعوني ابقى اول محطه مش هصاحب حد تاني كان عندي معاهم كانت غلطه علمت على صاحبك علامه مش انت كان زي الحرامه كلمه صحاب بقت قديمه انا شفت غدر منهم ياما اللي فاكره ظهر ليا قلب ظهر كلام علي خلاص تعبت وجبت اخري حرام عليكوا ده كتير عليا صحاب كتير صحاب اونطه باعوني ابقى اول محطه مش هصاحب حد تاني كان عندي معاهم كانت غلطه علمت على صاحبي علامه
وضحك علي الناس عود جرحتني وقولهم اجل الباب ودمعة على خده وريت اجرح بكلمات واطلع اطرده بعشق ظل وبقنبل وتحمل بيت الشام اللي يعجبوك ما يحبوك مو نسلوك وانت الفوق
بحج يقبل لك وبقندل متحمل اللي يعجبوك ما يحبوك مو نسلوك وانت الفوق اسولف علي اشكال لحب السوالف لا تعتقد غرقان من المطره خايف اني بعد مليت تجرحني وانسى قلب اختلف مو ذاك اللي تعرفه نفسه سولف علي اشكال لعب السوالف ولا تعتقد غرقان للمطره خايف اني بعد مليت تجرحني وانسى قلب اختلف وذاك تعرفه نفسه على الهم ما اندم ولا اهتم من الفراق ليش اصبر على المر انا افكر ولا اشتاق
دوستان اسپانسر این قسمت از برنامه رستوران ایرانی عربی شامرزا در جزیره کیش وانت الفار تبي مني ايش تبي ما تقولي ايش تبي لك بابا شجاك سابيني سابيني لك بابا شجاك سابيني سابيني مو بيا خنت وتنساني ردت ما حنا متت بالي والنبي ايش تبي ايش تبي لك قولي ايش تبي لك ماما شجاك سابيني سابيني راح العب لعب وكل شوي احب ادري انت شكوه صاير عصبي تبي لك ولا تبي لك ماما شجاك ماما شجاك ما اريدك لا ما اريدك روح بعيد ما اريدك لا ما اريدك روح بعيد ما اريدك ما اريدك لا ما اريدك روح بعيد ما اريدك لا ما اريدك روح بعيد ما اريدك قلبي مسلوق حبك ملاني بالشوق والحلا شوف ولك دوق جنن الحليوة مسلوق قلبي مسلوق حبك ملاني بالشوق والحلا شوف ولك DJ Darius جنن Malvi Remix.
الحليوة قافد عقلي وحناني شيبني قبل اواني وعيوني مكتوبة النوم لجل عين وصوراني عذب قلبي عذب عذب قلبي احسابك يا حبيب يشهد ربي عذب قلبي عذب قلبي احسابك يا حبيب يشهد ربي معذور قلبي معذور مجبور يعشق مجبور بالغصب والله وبالزور حبه ساكن فيه
انا في قلبي قلقان من سوء الدنيا عنا عني ولا لينا قلقان وطريقنا ما فيهش زن زن عالسكه كنا واحنا اللي قلنا عنده اللي نادي خايفين قولوا لنا حالا دخولنا بنسى عن هادي هادي هادي هادي هادي. انا فيراري اسمعني يا ابني انا عديت هدي وحالا وقت الاخره زن زن زن انا فيراري اسمعني يا ابني انا عديت هدي وحالا وقت الاخره زن زن زن انا فيراري
بنشوفه من وراك
اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تقول لك بنشوفه من وراك من يومي واخد قراري هفرد جناحاتي بكره هركب فيراري وهكون من الاساطير وحلفت لا يعرفوني وهغني ويسمعوني ويكون لي في كل شارع صوره بالحجم الكبير ندور على البداية ولا تزعل على اللي راح واللي يقول لك DJ Darius كفاية Mali رد عليه Remix.
بالنجاح طوبات حدفتي بيها اكبر وقف عليها شمسك اول ما تطلع هتلاقي التلج ساح من تحت الصفر بدأت سرقت طلعت طفت النجوم اعدائي يكتروا يختفوا يظهروا ما فرقش معايا الهجوم لما انا مش فارق معاك والناس كلها وياك اسأل عيلتك تقول لك
بنشوفه من وراك
اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تقول لك بنشوفه من وراك الو وينك يبا ايش دعوة انا فيولو كافي البحرين تعال اشرب قهوة ايوه تعال اضحك شوي قلد الراس نزل لك اي شي خذ لك كركرة كلها على الحساب آه، ايه عايش حياتي سفرة الاسبوع الجاي فليب راشي وياك لا تحاتي خرخش الخرجة روح اي بلدة خلي شي في البال ترى ما تعيش الا مرة واحدة اسمعني يا الخال يولو يولو يبا يولو You only live once يلا يلا قولو يولو يولو يولو يولو فالين هالليلة لو بروحنا فيولو
اقول لك شيء انا هالسنه يبا ناويل في العالم من صدق هي في شغلات ببالي بخاطري عليها راسم ما ما ما ما ماكو مستحيل المليون جاي بالطريق تشوفني بين النجوم كف عليك دايما جاي بالعيد دق قرض واخذ موتر دوستان خيال اسپانسر این قسمت از برنامه بلاد المره بوديها رستوران ایرانی كان.
عربی شامرزا در جزیره کیش